بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد حلقة اليوم إن شاء الله هتكون تكملة لحلقة الأسبوع الماضي وهي بعنوان إعادة الرجيم المثالي وهذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع تحدثنا في الحلقة السابقة عن الرجيم بتفاصيله إفطار وغداء وعشاء يتبقى لنا مع حضراتكم بعض الوصفات العشبية اللي احنا هنقولها مع بعض وأيضا هيتبقى لنا بعض الممنوعات وبعض التوصيات البسيطة حتى نكمل هذا الموضوع الهام جدا بالنسبة لحضراتكم زي ما تعودنا دايما بيكون في نهاية الحلقة بعض من الوصفات العشبية اللي حضراتكم بتطلبوها على مدار الأسبوع أثناء الحلقة وأيضا بعد انتهاء الحلقة على مدار الأسبوع هيكون يكون معنا إن شاء الله وصفة للتبول اللا إرادي أيضا وصفة لعلاج الشعر الأبيض عذرا أو الهالات السوداء أيضا قرح الفم واللسان ورائحة الفم الكريهة الروماتويد الصدفية الديدان جرثومة المعدة أتمنى أن يسعنا الوقت ونقدر نقول هذه الوصفات وإن لم يسعنا كما تعودنا سويا هنكملها إن شاء الله إن كان في العمر بقية في الحلقة القادمة دايما رسائل حضراتكم بتهمنا جدا ولازم ان احنا نستعرض كثير من رسائل حضراتكم او كل رسائل حضراتكم هنحاول لان هي كتيرة قوي الاسبوع ده فهنحاول ان شاء الله ان هي تكون معانا وخلونا نبدأ مع بعض اول رسالة عندي الام في جنبي الشمال اعلى البطن وصفار في العين هل جيت فري مناسب لفيروس سي جيت فري يعطي المناعة للكبد حتى يمنع الإصابة بفيروس سي يعني هذا هو الغرض من هذه من هذا المنتج او هذا المركب ان هو بيعالج لي كل مشاكل الجهاز الهضمي القولون العصبي المعده العصبيه القيء الميل للقيء الى اخره وايضا بيقوي مناعه الكبد بحيث ان ان شاء الله بمشيئه الرحمن عز وجل نستطيع ان نتصدى لفيروس سي او الاصابه بفيروس سي اما وصفه فيروس سي زي ما تعودنا مع بعض ومعلش سامحوني ما بنقولهاش على الهوا لازم بنشوف الحاله ونفحصها صح أشعر بألم في أرجلي وخاصة ركبتي وألم في مفصل الحوض عند النهوض من الجلوس وألم في عضلات الفخذ والساق وألم في رجلي عند التعرض للهواء يعني تقريبا آلام في العظام بأكملها ودي بتكون حاجة من التهاب العظام اللي احنا بنقول عليها وبعض انواع الروماتيزم ايضا نقدر نقول ببساطه جدا احنا قلناها قبل كده ورق الصفصاف يغلى ويشرب صباحا ومساء من الحاجات الطيبه جدا في هذا الموضوع الرسالة التالية عندي ولد وعنده ثلاث سنين ما بيتكلمش أريد علاج وهل الحجامة مفيدة وأي مكان في الجسد أعمله أتمنى من صاحبة الرسالة أو صاحب الرسالة أن هو يكون بيتابع الحلقة النهاردة ولد عنده ثلاث سنين ما بيتكلمش دي ما فيهاش هزار دي ما فيهاش ان انا اطرق ابواب الدجالين وانا اسف في هذه الكلمة للمرة الالف ده مستقبل ولد مستقبل انسان بني ادم لازم أذهب بيه لتخصص التخاطب السمع والتخاطب نقطة مهمة جدا مش هجرب فيه اللي هيقول ان الحجامة هتجيب نتيجة ديت يبقى راجل بينصب على الناس وطبعا هم كتير جدا جدا جدا ودلوقتي هيحط ايده على راسه وهيقول انا ومش انا ده انا متأكد من الكلام ده ولكن كلمة لله عز وجل ولوجه الله مستقبل بني آدم ثلاث سنين لازم يعرض على السمع والتخاطب بنشوف ايه سبب عدم الكلام وسبب عدم السمع ان وجد وبنقدر نعالجه طبيا الطب البديل بيتدخل في بعض الحالات ولكن لازم حتى الانسان الصادق مع نفسه والصادق مع الله عز وجل هي لازم هيعرض الاول الطفل على سمع وتخاطب ونشوف ايه السبب وبعديها نقول هنقدر نتدخل او ما نتدخلش دي نقطة مهمة جدا اللهم اني بلغت اللهم فاشهد الرسالة التالية عندي سمنة شديدة في الذراع والصدر والبطن ماذا أفعل يعني الذراع والصدر والبطن طب فاضل إيه فاضل يعني جسمك ال ال تقريبا سمنة كاملة الرجيم المثالي احنا قلنا الحلقة الماضية أتمنى من حضرتك ان انت تتابعه وأتمنى ان احنا نعمل بعض أنواع الرياضة اللي هتحرك الأماكن اللي انت بتشتكي منها الصدر والذراع والبطن أي أنواع من الرياضة بتحرك هذه العضلات هنبتدي ان احنا ننزل من هذا المكان أكثر من أي مكان آخر وبالتالي هنجد نتيجة طيبة في اللي حضرتك بتسأل عنه استخدام لوشن حنين ازاي استخدام لوشن حنين مجموعه حنين يعني هي عباره عن اكثر من شيء الشامبو بالاعشاب الطبيعيه ده بيمنع تساقط الشعر وبيطيل الشعر حمام الكريم بالكيراتين بينعم الشعر ايضا مجموعه من الزيوت الطبيعيه بتمنع التقصف والتساقط اما السبراي بتاع حنين فهو بيعيد انبات الشعر المتساقط منذ خمسة اشهر برضه عشان نبقى واضحين وصادقين سويا يستخدم مره واحده في اليوم صباحا او مساء آنسة في العشرين تأتيني الدورة بنزيف أخذت علاج لمدة ثلاثة شهور وخف النزيف ولكن بعد سنة رجع مرة تانية والآن أنا أعاني من أنيميا من الممكن جدا تكون الأنيميا هي سبب الشكوى اللي حضرتك بتتكلمي عنها لازم الأول أعالج الأنيميا دي نقطة مهمة جدا واحنا قلنا من قبل علاج الأنيميا البنجر يقطع ويسلق مثل البطاطس ثم يؤخذ ماؤه ويصنع منه عصير مع الرمان أو الفراولة ويشرب كوب بعد كل وجبة لمدة ثلاثة أشهر وبنشوف كل شهر مستوى الهيموجلوبين أخباره إيه أريد علاج لتقوية جلد اليدين بعد علاج الإكزيما للجلد احنا قلنا من قبل لتقوية الجلد اليدين الفازلين والجليسرين بكميات متساوية تستخدم دهانا ليلا وأيضا زيت الزيتون يعجن مع النشا ويستخدم دهان من صباحا يستخدم دهان صباحا يبقى عندي دهان صباحا وعندي دهان مساء هقدر بيه ان انا يحصل تقوية لجلد اليدين هل لمرضى السكر ان يفطروا على سبع تمرات ومعلقة عسل او ما البديل كفاية ثلاث تمرات هنبقى يعني برضو في إطار السنة واخدين عدد فردي ومعلقة من العسل على كوب من الماء ولكن يعتبر إفطار وهيديني الطاقة الكاملة طوال اليوم وهيديني فعلا الحيوية طوال اليوم وبرضو مش هيعلي معايا السكر لو أنا ماشي على علاج أو لو أنا ماشي على إنسولين هيبتدي يتظبط معايا ونخلي ده زي ما بنقول وجبة إفطار بالنسبة لمريض السكر وبالنسبة للإنسان العادي نقدر نخليه سبع تمرات بدل ثلاثة الرسالة التالية وصفة للتصبغ الوجه كل دكتور بيقول كلف والتاني بيقول تصبغ وأنا جالي اكتئاب لأنه بيزيد وأيضا وصفة لترهل البطن وصفة ترهل البطن هستأذن حضرتك أو حضرتك إن احنا هننتظر مع بعض حلقة سمنة البطن أو الكرش أو إعادة ليها لأن احنا اتكلمنا على مدار شهر ونصف في هذا الموضوع هنعيده تاني إن شاء الله قريبا أما تصبغ الوجه وإحنا قلناه من قبل خلينا نبدأ أولا لهم فترة على الأقل ثلاثة أشهر مسك ماء الورد بالنشا وبودرة التلك معلقتين من النشا ومعلقتين من بودرة التلك هيعجن مع ماء الورد ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة على هيئة مسك يوميا ده هيبتدي يخفف كتير جدا من هذه الأثار أو هذه التصبغات زيت الخروع بعد كده بنقدر نحطه على نقط التصبغات نفسها لمدة 10 دقائق أيضا عصير ليمونة يوضع على هذه النقاط لمدة نصف ساعة أسأل الله العظيم أن يذهب اكتئابك ويشفيك ويعافيك أنا زرعت كبد منذ ثلاث سنوات يا ريت توصف لي علاج لفيروس سي شفاك الله وعافاك أسأل الله العظيم أن يتم شفاه وكرمه عليك يعني فيروس سي احنا لسه قايلين لازم بنشوف الحالة وبنشوف التحليلات وبنتابع الحالة وما بنقولهاش على الهواء عايزة وصفة لشعر الأبيض لأن فرحي قريب أسأل الله العظيم أن يتم عليك بخير يعني النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض وصفة الشعر الأبيض أتمنى أن الوقت يسعنا بمشيئة الله متزوجة من ست سنوات عندي تكيس شديد وكسل في المبايض الحلقة الماضية لسه قايلين تكيس المبيض طيب سريعا تاني ست معالق من نبات الوردقوش هتنقع في ثلاث أكواب من الماء المغلي من الليل إلى الصباح ثم تشرب تصفى صباحا ويشرب كوب من بعد, بعد كل وجبة هنستمر على هذه الوصفة ثلاثة أشهر الأخت اللي كانت بتسأل من شوية على النزيف المستمر أو الدورة بنزيف برضه هنمشي على نفس الوصفة وصفة أخرى الحلبة والجنزبيل والقرفة بكميات متساوية هنبتدي إن إحنا نضعهم في إناء زجاجي هناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء ثم تشرب ثلاث مرات يوميا الوصفة الأخيرة لتكيس المبيض الميرامية مفردة هتشرب ثلاث مرات معلقة تغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا الرسالة التالية آنسة من أسيوط عندي حجم الثدي صغير وزني 62 وطولي 157 أريد وصفة زيت الحلبة يدلك به الثدي من بطريقة دائرية من أسفل إلى أعلى بعد أخذ حمام ساخن مرة يوميا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر زيت الحلبة أخي يشتكي من ألم في قصبة رجله نتيجة من التدريب العسكري والأشعة سليمة بدأ الأشعة سليمة الحمد لله مفيش أي مشاكل خالص ده فعلا ممكن يكون من التدريبات أو من المجهود الزايد نقدر نعمل مع بعض وصفة الزيوت اللي احنا قلناها للروماتيزم أو لألام العظام زيت الجنزبيل زيت الخردل زيت الكافور وزيت الثوم بكميات متساوية كل هذه الزيوت هنستخدمها دهان لهذا المكان صباحا ومساء عندي طفلة عمرها تسعة أشهر وتحب قناة طيور الجنة جدا هل التلفزيون سوف يؤثر عليها وأرجو منك الإفادة أنا وزني 85 وأريد أن أنحف أنا مرضعة اولا بالنسبه لطفلتنا العزيزه مفيش مشاكل بس ما نقعدهاش قريب من التلفزيون على قدر الامكان نبعدها عن التلفزيون برضه ما نحاولش ان هي تبقى طول ما هي صاحيه وموجوده نقعدها قدام التلفزيون لا خليها فتره بسيطه ما نكترش منها قوي مش هياثر عليها ولكن نبعدها تماما عن الشاشه على قدر الامكان ما نقربهاش من الشاشه بالنسبه للوزن والنحافه احنا قلنا الرجيم بالنسبه للمرضع وبالنسبه للحامل هنزيد بعد اذن حضرتك ثلاث اكواب من اللبن الخالي الدسم على الرجيم اللي احنا ذكرناه الحلقة الماضية الرسالة التالية أمي عندها مرض الحزاز الجلدي مرض الحزاز الجلدي نبات الأطرج نبات الأطرج يغلى ويدهن به أماكن الحزاز أو أماكن الإصابة دي أول حاجة الحاجة التانية زيت زيتون زائد نشا أيضا هيخلط سويا هيبقى عامل زي الكريم ونبتدي نستخدمه دهان على الأماكن المصابة هل يوجد علاج للشعر الذي أتلفته المواد الكيميائية؟ احنا منزلين لحضراتكم مجموعة كاملة للعناية بالشعر ومجموعة كاملة لعلاج أي مشاكل الشعر سواء التقصف أو التساقط أو تنعيم الشعر أو تطويل الشعر كل هذه المشاكل بيعالجها المجموعة اللي احنا نزلناها لحضراتكم يوجد في جسمي شعري بكثرة وأريد وصفة لازم اطمن الاول على الهرمونات نشوف الهرمونات اخبارها ايه ثم بعد ذلك نبتدي نعمل الوصفه اللي انا لسه قايلها من شويه لتنظيم الهرمونات او لتكيس المبيض ايضا بتنظم الهرمونات بطريقه طيبه جدا الرسالة التالية طفل عنده 8 شهور عنده إمساك دائم وأيضا عايزة وصفة لرائحة الفم وصفة رائحة الفم هنقولها النهاردة إن شاء الله مع بعض في نهاية الحلقة أما الطفل اللي عنده إمساك وعنده 8 شهور لازم نبتدي ان احنا نشرب الطفل ميه دي نقطه مهمه جدا وبعد كده نقدر ان احنا نستخدم اللبوس بتاع الاطفال الموجود في الصيدليات وقت اللزوم فقط دي نقطه مهمه جدا وحضرتك ايضا بصفتك مرضعه للطفل فهو بياخد من حضرتك لازم نمنع الامساك عندك لازم نشرب ميه كتير جدا وتكتري طبق السلطه لحضرتك في الغداء والخضروات بكثره على قدر الامكان هل يوجد علاج لانيميا البحر المتوسط لطفله مولوده بيها وغير وراثيه احنا قلنا قبل كده انيميا البحر المتوسط يعني هنعمل لها حلقه خاصه هنفرد ليها حلقه خاصه انيميا البحر المتوسط وحمى البحر المتوسط هستاذن حضراتكم هنعملها مع بعض حلقه خاصه ونتكلم عنها بجميع مفرداتها الرساله التاليه اريد خطوات لتثبيت الوزن بعد الرجيم المثالي ان شاء الله قريبا هنعمل حلقه خاصه لتثبيت الوزن لانها فعلا مهمه جدا عندي بنت عندها أربع سنين وعندها كرش ونفسي في حاجة ليها ما تظلميش البنت أربع سنين مفيش حاجة اسمها كرش عادي جدا ممكن تكون بطن البنت كبيرة شوية مفيش مشكلة خالص معانا في هذا السن مفيش أي مشكلة ولكن حاولي بس تكثري شوية من مجهودها البدني وتحاولي تظبطي لها أكلها ويكون الأكل صحي على قدر المستطاع في هذا السن علشان الأنيميا طفلتي عامين ومن ثلاثة أيام ظهر في جسمها حبوب كأنها قرص حشرات بدون سبب زيت الزيتون مع النشا هيبقى عامل زي الكريم تماما نستخدمه دهان للطفلة العزيزة ما نقلقش أبدا ممكن يكون تغييرات في الجو ممكن يكون أكلت نوع من الشوكولاتات عمل حساسية أو نوع من الأطعمة عمل الحساسية اللي حضرتك بتحكي عنها احمرار في الجفون وحكه ولا يوجد عندنا عسل البرسيم طيب بلاش عسل البرسيم ممكن طماطمايه من تقسم نصفين توضع في الثلاجه الاول لغايه ما تبرد تماما ثم تقسم نصفين ونضع كل نصف على العين لمده نصف ساعه هنستخدمها يوميا بتذهب بالتهاب العين وايضا التهاب الجفون ايضا زيت الزيتون من الممكن ان احنا نستخدمه مس لهذه الجفون هيجيب نتيجه طيبه ان شاء الله الرسالة التالية ابني عنده سبع أشهر عنده زلال في البول ومورم باستمرار هل في علاج أعشاب؟ قبل علاج الأعشاب هنوصي بشرب الماء لهذا الطفل مهم قوي إن أنا أشرب الطفل ماء في سبع شهور ديت مفيش مشكلة قبل كل حضرتك ما تشربي هو يشرب مع حضرتك حلفة بر ممكن إن إحنا نغليها ثم نصفيها كويس جدا ونستخدمها رضعة لهذا الطفل صباحا ومساء إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة معها أريد وصفة عشبية لنقص الصفائح الدموية ومعرفة السبب لازم أعرف السبب الأول في في ارقتيون احمر وفي غيره غيره من انواع الاعشاب اللي بتزيد الصفائح الدمويه ولكن لازم اعرف السبب هل يا ترى السبب من الكبد هل يا ترى السبب من الطحال هل السبب من العمود الفقري او من النخاع الشوكي الى اخره لازم الاول اتعرف على السبب اقدر اشخص صح وبعد كده نبتدي نتكلم عن العلاج بتاعه خلونا مع بعض في آخر رسالتين لو سمحت عندي صداع دائم وألم في جسدي كله نقطة الصداع الدائم والألم في الجسد كله احتمال كبير جدا يكون في نوع من الأنيميا فلازم ان احنا نطمن على تحليل الدم نعمل تحليل دم علشان نطمن ان مفيش أنيميا ممكن جدا طبعا الأنيميا بتسبب الصداع اللي حضرتك بتحكيه عموما للصداع زيت الريحان شما ودهانا هنقدر نضعه على أماكن الصداع ويشم بيذهب الصداع ولكن لازم أعرف السبب ودي نقطة مهمة جدا الرسالة التالية وصفة للالتهابات المهبلية والإفرازات مع مراعاة ألا تمنع حدوث الحمل ده الإفراز الإفرازات والالتهابات المهبلية هي اللي هتعمل منع حدوث للحمل دي تمنع الحمل لكن الوصفة بتاعتنا احنا هنقولها طيب الحلقة القادمة إن شاء الله لأنها أكتر من خطوة قلناها من قبل ولكن خلونا نقولها مع بعض الحلقة اللي جاية إن شاء الله الرسالة الأخيرة مع حضراتكم ابني تسع سنوات عنده التهاب على الكلى نسبة الدم 15 على 20 دي أنا مش مش يعني مش فاهمها قوي فيعني اتمنى من صاحب الرساله التوضيح يعني نسبه اليوريا كام نسبه الكرياتينين كام وتحليل السكر اخباره ايه دي كانت رسائل حضراتكم اثناء الاسبوع الماضي ما نسيناش حد ولكن قد نكون اجملنا بعض الرسائل دخلناها في بعض علشان نختصر الوقت شويه استاذن حضراتكم في فاصل قصير جدا ثم نعود سويا لنبدا فعاليات حلقه اليوم وهي الرجيم المثالي الجزء الثاني فاصل قصير ونعود سويا بمشيئه الله تعالى
أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازة كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقل ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للالام الشديد Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك Oscar TV Show دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه القمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد حلقة اليوم بعنوان إعادة للرجيم المثالي الجزء الثاني تحدثنا في الجمعة السابقة الحلقة الماضية عن الرجيم المثالي باختصار تكلمنا عن الإفطار وتكلمنا عن الغداء وتكلمنا عن العشاء قلنا بعض التوصيات وقلنا كثير من الممنوعات خلونا نكمل مع بعض النهاردة الوصفات العشبية الخاصة بالتخسيس قبل ما ابدا فيها بحب يعني الفت نظر حضراتكم لشيء مهم جدا لما اقول وصفه عشبيه اذا فانها مجربه وعليها دراسات وعليها ابحاث وبتثبت ان هذه المفردات اللي انا بقولها فعلا بتعمل زياده في الحرق كمثال في التخسيس او الى اخره من اي وصفه من الوصفات لان طبعا اكيد حضراتكم بتسمعوا كتير قوي ناس بتتكلم في الأعشاب وبتسمعوا كتير قوي ناس بتقول وصفات وكأن الكلمة هينة وبسيطة ولكن بدون أي سند طبي وبدون أي دراسات أو بدون أي أبحاث ودي المشكلة الحقيقية اللي احنا بنعيشها في عالم الطب في هذه الفترة اتفقنا مع بعض ان احنا الافطار والغداء والعشاء هننوع فيه علشان ما نقعش فريسة للاكتئاب والملل والزهق ونبتدي نسيب الرجيم ونبتدي ناكل ونبتدي نزيد تاني مش عايزين نوصل الى هذه الدرجه ابدا من مشيئه الله هننوع دايما احنا قلنا اختيارات كتيره قوي الحلقه الماضيه من المفترض ان شاء الله بمشيئه الرحمن ان احنا هننزل 2 كيلو اسبوعيا ونقطه مهمه جدا يعني من 1 الى 2 كيلو هي دي النقطه اللي اوصت بيها او ال ال الوزن اللي اوصت بيه اوصت بيه منظمه الصحه العالمية ال WHO أو ال World Health Organization وهي الجهة المنوطة في على مستوى العالم بتحديد المقاييس الطبية وبمراقبة أيضا الأبحاث الطبية وإلى آخره في الطب والأبحاث الطبية أوسط من كيلو إلى اتنين كل أسبوع ما نجريش بقى ورا الوهم التخسيس السريع التخسيس الفوري التخسيس مع رأيه وهكذا كل هذه المسميات الرنانة الخالية تماما من العلم ومن الطب أنا عايز بس من حضراتكم إن إحنا نلتزم باللي إحنا قلناه الحلقة الماضية هنقول مع بعض وصفات عشبية دلوقتي وصفة قبل الأكل ووصفة بعد الأكل وباختصار جدا قبل ما أذكر هذه الوصفات كل فايدتها أو كل مهمتها معنا من الناحية الطبية إن هي هتعلي لي ما نسميه التمثيل الغذائي أو ما نسميه بالعامية بتاعتنا حرق الدهون واللي احنا بنسميه بالطب بتاعنا ذا بيزل ميتابوليك ريت هنحاول ان احنا نرفع هذا البيزا الميتابوليك ريت او هذا التمثيل الغذائي او هذا حرق الدهون ايا كان المسمى زي ما بنقول بطريقه طبيه طريقه معتمدة أبحاث اتعملت على هذه الأعشاب وفعلا أثبتت أن هي بتعلي لي الحرق وبتزود لي معدل التمثيل الغذائي في الجسم البشري الوصفة الأولى حضراتكم بتتكون من خمس مكونات هي الشاي الأخضر النعناع الأخضر الشاي الأخضر النعناع الأخضر الكمون والقرفة والجنزبيل شاي أخضر نعناع أخضر جنزبيل ولو كان أخضر يا ريت شاي أخضر نعناع أخضر جنزبيل وكمون وقرفة بكميات متساوية هكمل هذه الوصفة بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم ازيك يا دكتور أهلا بحضرتك اتفضل الله يبارك فيك حضرتك انا كلمتك الحلقه الماضيه على التهاب البروستاتا وحضرتك قلت لي زاد بذر الكتان وقلت لي لب القرع فلب القرع يا دكتور يتاخد ازاي ربنا يبارك لك يتاخد او اقشره واكله كده او او او اطحنه كده واخده صفوف حاضر هقول لحضرتك وضح لي ربنا يبارك لك حاضر حاضر اتصال تاني السلام عليكم السلام عليكم الو اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش يا دكتور عندي سؤال ممكن اتفضلي يا فندم عندي تشققات دايما في قدمي ايوه
لازمتني جعلة
حاضر يا اختي الفاضله حاضر طيب شكرا شكر الله لك شكرا
خلونا ناخد الاتصال التالي السلام عليكم السلام عليكم
ايوه اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه اتفضلي سامع حضرتك اهلا وسهلا وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك يا فندم
يا دكتور آه، والدتي عندها آه، عندها في ال عندها اللهم صل على النبي عندها سجدة على الكلى ماشي وبيقلنا جلد جنبها بالذات طول الليل وكنا طالبين من حضرتك و- وصفة للروماتويد و- وأنا آه، عندي في الفقرات بتاعة ظهري وجعاني جدا حاضر هرد على حضرتك اللي شكرا هي الله في لك الرقبة من فوق سلسلة ماشي.
وعندي برد بقالي دخل في العشرين يوم وبرد جامد قوي في جسمي وصداع على طول حاضر هجاوب شكراً يا حضرتك دكتور.
شكرا الله لك آه، خلونا نجاوب الاتصالات اللي معانا التهاب البروستاتا بيسأل آه، احنا قلنا لب القرع المرة الماضية بي- نقدر ناخده بحاجتين يا اما ان احنا آه، يطحن جيدا ويوضع على عسل وده الافضل يعني ربع كيلو هيوضع على كيلو من العسل ويخلط جيدا وتؤخذ معلقة كبيرة ثلاث مرات يوميا ومن الممكن ال- ال- الطريقة الاخرى ان هو يطحن ويؤخذ سفوف بعد كل وجبة تشققات القدمين آه، هنجيب حضرتك آه، الفازلين والجليسرين بكميات متساوية الفازلين الطبي والجليسرين الطبي بكميات متساوية وهنضعه على هذه التشققات من الليل إلى الصباح إن شاء الله مع الاستمرارية هنجد نتيجة طيبة جدا آه، الأخت بتسأل على ألام في الكلى وعايزة وصفة للروماتويد الروماتويد هنقوله النهاردة إن شاء الله في آخر الحلقة إن تبقى معنا وقت أما آلام الكلى أو آه، مشاكل الكلى أو التهاب الكلى الحلفة بر والدمسيسة بكميات متساوية يؤخذ معلقة كبيرة من هذا الخليط تغلى وتشرب ثلاث مرات آه، آلام فقرات الظهر احنا لسه قايلين ال- الزيوت لآلام العظام وآلام الروماتيزم آه، ال- زيت الجنزبيل زيت الكافور زيت الخردل وزيت الثوم وزيت الزيتون بكميات متساوية تدهن آه، هذه الزيوت بعد عمل كمادات ساخنة آه، اسمحوا لي ناخد الاتصال التالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور كانت آه، أختي عايزة تسألك على زيت الحلبة بينفع لمنطقة تانية في الجسم غير الصدر لا و- للس- للثدي فقط والوصفة اللي هي بتاعة التطحين اللي هي العسل والزبيب ودي فيها فول سوداني ولا ما فيهاش؟
فيها فول سوداني وشعرها ب- بيسقط بغزارة وفي ت- تقصف حاضر حاضر هرد على شكراً حضرتك يا دكتور.
عفوا ناخد الاتصال التالي السلام عليكم السلام ألو، عليكم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، بعدين حضرتك آه، بنتي عندها عشر سنين عندها تبول آه، لا إرادي بالليل بس يعني الحمد لله في وسط النهار لا بس لو نامت بعمق الظهر أو حاجة برضه ممكن تمنع نفسها تمام ووديتها للدكتور وعملت آه، سونار وكده الحمد لله سليمة من كل- في الحوض وكله من يعني الحمد لله طيب الحمد لله حاضر.
وسؤال تاني بعد اذن حضرتك آه، آه، ابني عنده آه، 17 سنه في نقط بيضه كده على الجفن العين من فوق كتيره آه، كتيره يعني يا رحت اختي الدكتور قال لي ده بهاق ومراهم وكده برضه ما بيعملش حاجه فلو في بفضل الله عند حضرتك اي وصفه الله ومعلش المستعان سؤال ثالث اخير انا لما اقعد فتره كبيره ع- على كرسي ومدلدله رجلي كده في وجع في القدم ولغايه الركبه واجي اقوم مثلا يبقى تقيل قوي يعني لمده كده 10 دقايق لغايه ما رجلي تلين حضرتك زايده في الوزن اه يعني حاضر وزني حوالي آه، آه، 78 حاضر هرد او لا 87 ماشي يا فندم ماشي شكرا الله لك شكرا آه، ناخد الاتصال التالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم بارك آه، الله في علمك ونفعك بك المسلمين الله يبارك في عمرك لو ربنا سمحت عندي يعزك سؤالين بس يا ريت تجاوبني النهارده ربنا يبارك فيك الله يبارك في عمرك يا آه، فندم.
كنت عايزه وصفه لمنع الحمل وهل الوصفه دي لها اضرار للمرضعه؟
وصفه وصفه ليه يا فندم؟
لمنع الحمل لمنع الحمل ايوه اه وهل وهل لها اضرار للمرضعه لو واحده بترضع يعني؟
حاضر يا أخي.
والسؤال الثاني آه، كنت عايزه حاجه تنزل درجه حراره الاطفال رغم مع العلم ان انا بديهم علاج طبي برضه بس درجه الحراره مرتفعه حراره الاطفال اه بتدي لهم ايه حضرتك بتقولي؟
عايزه حاجه تنزل درجه الحراره سنهم ايه؟ آه، آه، ت- اربع شهور وسنتين ونص حاضر يا اختي اتفضل حاضر بارك الله فيك شكر الله لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ناخد الاتصال التالي السلام عليكم لو سمحت بعد اذنك انا كان ابني عنده 13 سنه اصيب السنه اللي فاتت بجرثومه في المعده اللي هي اسمها helicobacter آه، وبياخد علاج وكده اللي هو المطهرات وبترجع له تاني على فترات بيفضل معاه فتره طويله جدا لدرجه ان هو استخدم ال- اللي هي الادويه اللي هي بتاعت الكبار ال Zantac والحاجات دي مم.
واخدت وصفه عشبيه اللي هي البابونج والسيناميكي والزعتر والاملج مم.
مجرد ما بدات استعملها معاه تاني ما بدات بطني توجعه تاني آه، بدات معاه يرجع الدور من الاول تاني فمش عارفه سبب الاعشاب او هي دوره جرثوميه فبعد حاضر اذنك ممكن تفيدني اعمل ايه او حاجه ل- حاضر- لل- حاضر يا للمرض اللي بيحصل له لانه بيحصل له بطريقه صعبه جدا حاضر معنا الاثنين حاضر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور اتفضلي يا فندم عندي ولادي آه، على طول عندهم انتفاخات بغازات كتير و... واول ما يقوموا من النوم يقو- يحسوا ان هم يتقيؤوا في لما تقرعات كتير كده و...
سنهم قد ايه شكله خالص.
سنهم قد ايه يا اختي آه، سن تسع سنين ونص وست سنين ونص وعندي طفله صغيره عندها سنتين ونص عندها اللوز وفي اكتر الاوقات عندها بتعاني بامساك
حاضر حاضر و- ها ايه تاني وصفه الشعر الابيض لو سمحت يا دكتور حاضر يا ستي حاضر السلام عليكم طيب خلونا نجاوب الاتصالات بتاعت حضراتكم آه، احنا اتكلمنا على اخر حاجه الام فقرات الظهر آه، بتسال ايضا على تساقط الشعر احنا لسه قايلين ان في مجموعه كامله لكل مشاكل الشعر فاتمنى آه، ان هي ت- ت- تنال اعجابكم وتجيب النتيجه المرضيه لحضراتكم بمشيئه الله آه، كان في سؤال 10 سنوات آه، طفل تبول لا ارادي النهارده ان شاء الله اسمحوا لي بس يعني انا بقول في اول الحلقه الحاجات اللي هتكون معانا فما فيش داعي للاتصال والسؤال تاني عليها هنقول مع بعض ان شاء الله آه، حالات التبول اللي أراضي اليوم ان شاء الله في نهايه الحلقه آه، البهاق ايضا هنقوله برضو في نهايه الحلقه آه، الالام في القدم دي غالبا طبعا الوزن زايد شويه نحاول ان احنا ننزل في الوزن شويه ونحاول مع الجلسه آه، ما يبقاش الرجل آه، اعزكم الله لاسفل لا نحاول ان احنا نرفعها على اي شيء علشان ما تحصلش الالام او التورم اللي حضرتك بتحكيه ايضا نكثر من شرب الماء والاقلال على قدر الامكان من الموالح ومن الاملاح آه، وصفة لمنع الحمل وما يكونش مضرة للرضاعة الوصفة ال- ال- الوحيدة اللي احنا نقدر نقول ان هي يعني بمشيئة الله تعالى هتكون آه، مجدية هي العزل بمعنى عدم الجماع في ايام التبويض يعني هي دي النقطة ال- ال- الصح عدم ال- الجماع في ايام التبويض من اليوم العاشر من بداية الدورة الى اليوم العشرين من بداية الدورة هذه الفترة ما يكونش فيها جماع يعني هي دي الطريقة اللي احنا نقدر آه، نوصي بيها بتسأل أيضا على حرارة الأطفال اللي هي سخونة الأطفال مهم قوي لما الطفل يسخن مباشرة قبل حتى ما تروحي للطبيب ان انت تعملي له كمادات عشان ما نسيبش السخونية ترفع مع الاطفال لان ممكن تدخلهم لا قدر الله في تشنجات عصبية وده طبعا احنا ما بنحبوش ومش عايزينه ابدا نعمل كمادات ثلجية على اليدين وعلى الفخذين آه، وعلى الجبهة اليدين والفخذين والجبهة كمادات ثلجية لو قدرنا ان احنا ننزل الطفل كاملا في دش ماء بارد يا ريت هيبقى كويس جدا لمدة 10 دقائق هنجد النتيجة آه، طيبة جدا في طريقة أخرى بالطب الصيني ولكن يعني أعتقد أن أمهاتنا آه، مش هيقدروا يعملوها وهي إحنا بنقول اللوبيول أوف إير أو اللي هي الح- القطعة الأخيرة من الأذن بنعمل فيها آه، خرم بسيط كده بإبرة معقمة وننزل نقطتين من الدم دي بتنزل الحرارة فعلا ولكن أنا عارف إن هيكون صعب على الأم إن هي تعملها ومش هيجي لها قلب إن هي تعملها فخلينا في الكمادات أو في الحمام البارد بحيث إن إحنا ننزل الحرارة على قدر الإمكان آه، الأخت بتسأل ابنها عنده 13 سنة وعنده جرثومة معدة آه، كرري تاني الوصفة اللي أنت عملتيها ما فيش أي مشكلة فيها أبدا ولكن أهم من ذلك إن ابننا الجميل يحاول على قدر الإمكان إن هو ما ياكلش حاجات بره كتير وما ياخدش التكاوي الكتير اللي إحنا بنسمع عنه لأن غالبا بيكون هو ده السبب في إعادة العدوى مرة ثانية آه، الأخت أيضا بتسأل أخت أخرى على انتفاخ آه، في غازات آه، لأولادها بكميات كثيرة يعني و- وتقيؤ أو ميل للقيء في الصباح كلها أعراض إصابة بالديدان احنا قلنا وصفة الديدان من قبل حوالي ست مرات هنقولها أيضا للمرة السابعة والمرة الثامنة النهاردة إن شاء الله إن كان في وقت في البرنامج فأتمنى من حضرتك المتابعة آه، مؤقتا يعني نقدر نعمل لهم النعناع والبردقوش والزعتر بكميات متساوية ونديلهم كوب بعد كل وجبة وكوباية قبل النوم هتمنع آه، الأعراض ولكن ال- الديدان خليكي معانا وتابعينا ان شاء الله هنقولها مع بعض ايضا بتسال عن الشعر الابيض برضو في نهايه الحلقه ان شاء الله هيكون معانا وصفه الشعر الابيض آه، خلونا نرجع تاني للوصفه بتاعتنا للتخسيس وهي الخمس مفردات الشاي الاخضر والنعناع الاخضر والجنزبيل الاخضر والكمون والقرفه بكميات متساويه لو ما لقيناش شا- نعناع اخضر او لم نستطع الحصول على الجنزبيل الاخضر ممكن ان احنا نستخدمهم من المجفف ما فيش مشكله معانا بكميات متساويه او معلقه من كل نوع معلقه صغيره من كل نوع على كوب من الماء هتغلى لمدة 10 دقائق ثم هتشرب آه، اللي ما عندوش مشاكل في المعدة هيشرب قبل الأكل مباشرة اللي فيه مشكلة معانا في المعدة أو زيادة حموضة هتشرب بعد الأكل خلوني أكمل الوصفة الثانية بعد الاتصالات بتاعت حضراتكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم حضرتك يا دكتور أهلا بيكي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يكرمك يا رب آه، انا ابني حضرتك سامعني سامع حضرتك اتفضلي أنا- ابني عنده 11 سنه أيوه ابني عنده 11 سنة وهو عنده ثلاث سنين ونص تقريبا وانا بدات عليه كده مظاهر الانسحاب وانا توقعت ان يكون آه، ان اخته جت للحياه يعني مظاهر إيه يا كبيرة.
فندم؟
ف بدأت عليه مظاهر إيه حضرتك؟
نعم بدأت عليه مظا- مظاهر من إيه؟
ثلاث سنين ونص كان عمره ثلاث سنين ونص آه آه، انا طبعا عرضت على اطباء كتير في مصر و- وفي كتير قالوا لي ان هو عنده سمات autism وفي ناس ثانيه قالوا لي لا ما عندوش خالص autism عنده إيه يا فندم؟ معلش بعد إذن ما سمعتش في ناس- حضرتك نعم عنده إيه؟
سمات autism يعني هو هو سمات كان اوتيزم طبيعي جداً طيب توحد وبيتكلم.
توحد ماشي اتفضلي اتفضلي اتفضلي على فكره انا مش فاهمة.
سامع آه، حضرتك اه بنت- توحد اه اتفضلي توحد بس في اطباء كانوا بيقولوا ان هو ما عندوش توحد ابدا يعني كان في في تضارب في ال- في التشخيص مم.
انا لغايه دلوقتي هو عنده 11 سنه ووديته زي ما قلت لحضرتك وعملت له اشعاعات كتير اشعه مقطعيه وتحاليل وديت تحاليل كمان على على امريكا عشان خاطر ال hair analysis مم.
طلع آه، يعني برضه في تضارب في التحاليل يعني اوقات يقولوا انه في عنده معادن ثقيله في جسمه و- وتح- ومعادن تانية يقول ما عندوش معادن ثقيله في جسمه مم.
آه، طبعا انا مريت بمرحله طويله جدا من من العلاج مم.
آه، و- و- بس مش علاج كيميائي و- وتدريبات و- وتخاطب وتنميه مهارات مم.
آه، هو الحمد لله بيتحسن بس انا مشكلتي دلوقتي ان هو بيتضايق جدا حساس عنده حساسيه شديده جدا لما اقول له اي كلمه ممكن ما تزعلش في في موقف من المواقف مم.
ي- يزعل ويغضب و- و- ويبكي ودلوقتي بدا إن- إن يبقى في عنده عنف في رد الفعل مع ان هو هادي و- يعني هو هو طبيعته هاديه مم.
لكن دلوقتي بقى عنده يعني رد فعل عنيف تجاه كلمه ممكن تكون عاديه جدا وانا ببقى حريصه في تعاملي معاه و- وبتعامل معاه ب... ب- يعني بحرص شديد طيب حضرتك اكيد نفسي مش عارفه انا مش حضرتك ممكن تفيدني في ان ممكن لو في اعشاب معينه تهديه او اكيد عرضت حضرتك عرضتيه على كتير من ال... من من طبعا.
الاخصائيين النفسيه والعصبيه
عرفت طب, طب نفسي و- وعصبيه و... و... ومخ واعصاب طب معلش عرفت اس...
على اسمحي كل لي التخصصات اسمحي اللي لي ممكن بالسؤال بعد اذن أعرفها.
حضرتك هو الولد ملتزم من ناحيه الصلاه ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه ملتزم من ناحيه الصلاه يا فندم الولد ملتزم من ناحيه ايه؟
الصلاه الصلاة الصلاه اه بيصلي بيصلي بيصلي.
وحافظ اربع اجزاء من القران اخباره ايه مع... اخباره ايه مع اصدقائه ما عندوش بلاغه في الكلام يعني هو بيتكلم بس ما عندوش بلاغه في الكلام ما يقدرش يحكي آه، قصه طويله او مثلا يجي يقول لي ان حصل كذا في المدرسه او حد ضايقني او مم.
ما يقدرش ي-
طيب انا هجاوب حضرتك يا فندم حاضر حاضر آه، ناخد الاتصال التالي السلام عليكم السلام عليكم
الو اتفضل يا فندم مع حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سامع حضرتك يا فندم اتفضل الو اتفضل يا فندم سامعك
ان شاء الله انا انا عاوز اشكر حضرتك اولا وبفضل الله وثم بفضل مجهودكم الحمد لله كان آه، عند المدام عندها فيروس C والحمد لله بفضل الله اما كان 170 اول مره وجينا لحضرتك فاخدنا الجرعه الاولى فالحمد لله كان 107 الحمد لله وبعد الجرعه الثانيه الحمد لله negative والحمد لله خدنا الجرعه اللي هي الثالثه اللي هي الوقائيه والحمد تمام.
لله رب العالمين الحمد بس لله كنت عاوز اسال حضرتك سؤال بعدين اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل بالنسبه للاجسام المضاده اه اه يعني معناها ايه و- وهل احنا ن- نعملها بعد الجرعه الوقائيه تمام ولا ملهاش لزوم حاضر هرد على حضرتك هو سؤال جميل جدا شكر الله لك أشكرك هرد على حضرتك حالا آه خلونا نجاوب مع بعض خلونا نجاوب مع بعض اتصالات حضراتكم آه يعني ال- ال- الاتصال الأول دوت طفلنا العزيز عنده 11 سنة آه بيشتكي من احنا بنسميه الاوتيزم او اللي هو التوحد ولكن والدته بتقول ان هو راح لاكثر من طبيب فاختلفت الاراء واختلفت آه، اختلف التشخيص بمعنى اخر آه، طبعا المتابعه مع آه، اخصائي نفسيه اخصائي نفسيه ده مهم جدا ان احنا نبتدي بن- زي ما بنقول بنربي السلوك النفسي دي نقطه مهمه جدا ونقدر ان احنا نكسب الولد ابننا العزيز الثقة بالنفس ونكسبه بعض الخبرات اللي يقدر بيها ان هو آه، يتعامل مع آه، اصدقائه ويتعامل مع المحيطين به ونخرجه من العزلة اللي اسأل الله العظيم ان لا يدخل فيها وان شاء الله ما يدخلش فيها بمشيئة الرحمن عز وجل هي بتسأل سؤال آه، جميل قوي هل هناك بعض الاعشاب اللي ممكن تهدي آه، النفس أو آه، تهدي النفسية شوية هناك عشبة تسمى عشبة القديس يوحنا عشبة القديس يوحنا ولها مسمى آخر عشبة القديسين أيا كان المسمى ليها هذه العشبة بيؤخذ منها معلقة وتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا دي حاجة لوحدها الحاجتين التانيين اللي هي زهرة البابونج زهرة البابوني مع زهرة البنفسج أنا شلت الميرامية لو من قبل الميرامية ولكن طفلنا العزيز مش هيستحمل الميرامية لأن هي مرة شوية زهرة البابوني وزهرة البنفسج والقرنفل دول بكميات متساوية وهناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط تغلى وتحلى بالعسل أو بالسكر يبقى طعمها طيب ورائحتها زكية ويشربها ثلاث مرات يوميا إن شاء الله تهدي النفس كتير جدا معاه وأوصي حضرتك طبعا ب يعني دايما يكون على وضوء ونتعامل معاه بالرفق ونتعامل معاه بالراحة جدا وواحدة واحدة يعني إن شاء الله إن شاء الله بدل ما هوش دخل في التوحد آه، هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن آه، خلونا آه، الاتصال الثاني كان حالة عندها فيروس C كان 170 ألف آه، بعد جرعة من الأعشاب بقى 107 ألف بعد جرعة ثانية من الأعشاب الحمد لله رب العالمين أصبح negative تماما ولله الحمد والمنة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم الحمد لله والمنة لله عز وجل ودايما بفكر حضراتكم ان العلم والطب فعلا هي بصمة رحمة ربنا عز وجل بينا على الارض نقطة مهمة جدا فيعني لازم نسعى للطب ونسعى لأصحاب الطب ونسيبنا من المهاترات ونسيبنا من العشابين والدجالين والنصابين إلى آخره اللي خلاص ملوا الشاشات بصورة آه، لم تحدث من قبل بيسأل سؤال جميل جدا عن الأجسام المضادة معنى الأجسام المضادة هي أجسام يكونها الجسد البشري أو الأنسجة البشرية مضادة لهذا الفيروس أو لهذا المرض أو لهذا الوباء وبالتالي هذه الأجسام المضادة هتفضل موجودة على طول مش هتتشال أبدا طول العمر على فكرة ما فيش منها أي ضرر أبدا وما فيش منها أي مشكلة وثالث مرة أو رابع مرة بأناشد وزير القوى العاملة الأستاذ خالد الأزهري سيادة الوزير نظرة إلى العمالة المصرية وجود أجسام مضادة لا يمنع أحدا من السفر وجود أجسام مضادة لا يمنع أحد أبدا من السفر وده بيحدث للأسف للعمالة المصرية في كثير من البلاد العربية وبيؤلمني جدا إن العامل البسيط اللي بيدور على رزقه في أي مكان يجي يقول في أجسام مضادة ومش راضيين يسفروني وملهاش حل من الناحية الطبية آه، يعني احنا مش عارف وقتنا خلص ليه كتير بسرعة- سريع جدا كده آه، خلوني أكمل الوصفة العشبية الأخيرة في التخسيس وهي عشبة رجل الأسد عشبة رجل الأسد معلقة هتغلى ويضاف عليها معلقتين من خل التفاح وتؤخذ بعد الإفطار وبعد العشاء يعني أعتقد أن وقتنا آه، انتهى مع بعض أنا أستأذن حضراتكم آه، يعني الرجيم المثالي قلناه كاملا الوصفات العشب- العشبية قلناها مع بعض كاملة آه، أعتقد كده إحنا يعني حضراتكم طلبتوه كتير باقي الوصفات هستأذن حضراتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية هنقولها مع بعض وممكن جدا تكون ال- ال- الحلقة بكاملها عن الوصفات العشبية اللي حضراتكم طلبتوها شكر الله لكم حسن المشاهدة وشكر الله لكم حسن التواصل إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة بمشيئة الرحمن أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته